بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم يمكن دي حلقة الختام ويمكن دي آخر حلقة في البرنامج منهم حلقتين تجميع لأقوى الحلقات ومنهم حلقة اخترنا حلقة من أقوى الحلقات اللي أثرت فيكم يعني حلقة أصحاب الجنة والتصوير في الخارج وحطت لكن واقعيا دي آخر حلقة أنا بصورها ويمكن بصورها زي ما أنتم شايفين من هنا من من مصر دول الثلاث حلقات هم ثلاث حلقات اتصوروا من مصر دي آخرهم الحقيقة في ختام قص القرآن الجزء الأول وبعد يعني ما عشنا مع بعض 30 يوم عشنا فيها مع القصص وعشنا فيها مع القرآن وعشنا فيها مع شعار سنحيا بالقرآن كنت بفرح قوي قوي قوي لما نلاقي الاقي الشباب بيبعتوا لي على الانترنت وهم بيقولوا انا النهارده وانا بقرا القرآن مريت على القصة الفلانية وكأني بقراها من اول وجديد وبدأت اعيش مع القرآن وبدأت احب القرآن الواحد كان بيحس الحمد لله هدف البرنامج اتحقق هو ده كان الهدف من البرنامج وهو ده اللي كنا عايزين نوصل له يعني يا رب نكون فدناكم بالمعاني اللي اتقالت في قص القرآن السنة دي يا رب نكون الناس استفادت و... و... وتعلقت بالقرآن يا رب الناس تكون خدت دروس في حياتها يا رب الدعاء اللي الواحد كان بيضايقه قبل البرنامج يا رب يعني أصلح بهذا البرنامج حياة ملايين من الناس و... واهدي بهذا البرنامج ملايين من الناس ويبقى في ثوابنا وفي ميزاننا وصلح به الأمة كان لنا دعوات كبيرة وأمال كبيرة قبل ما يبدأ البرنامج أنا النهاردة في الختام وأنا بصور هذه الحلقة عارفين يا إخوانا اللي كان شايل على كتفه حمل وحاسس ان هو نزله وبيدعي بقى يا رب تقبل وبيدعي يا ترى يا ترى الناس استفادت والكلمه اللي الواحد بيقولها في اخر كل برنامج قالها هل بلغت الله ما فيش اللي بنقولها بقى لنا 10 سنين ويا رب نفضل نقولها وربنا يستجيب ويفتح علينا انا النهارده في في الختام حابب ان انا وانا بختم مع حضراتكم يعني نعمل زي كشف حساب او زي يعني عرض اخير مش بس للبرنامج الحقيقه برمضان كمان رمضان السنه دي انا شايف ان كميه الشباب اللي تفاعلوا انا فوجئت ان عدد الناس اللي عملوا داونلود للحلقات مع النت تخيلوا معدي المليون ونص download انا انا انا ما كنتش مصدق الرقم ان عدد الناس اللي دخلت خدت ال 30 حلقه من على موقع عمرو خالد dot net يعمل لها download علشان يسمعها هو بعد كده او يديها لحد يسمعها في حلقات معديه ال 120000 وفي حلقات معديه ال 130000 يعني يعني الواحد شاعر يا رب يتقبل ويكون هذا الفضل وهذا الخير اللي حصل والملايين اللي سمعت البرنامج والملايين اللي عملت داونلود للبرنامج والملايين الشباب اللي كانوا بيخشوا كل يوم بالليل بعد الحلقه ونتناقش مع بعض ونتكلم مع بعض بعد الحلقه يا رب ربنا يرضى عننا ويتقبل منا يبارك فيكم يا شباب ويسعدكم ويزود الامل والخير اللي بنتوقعه في المستقبل بيكم فأنا الحقيقة في الحلقة دي يعني وأنا في هذا الختام أولا شاعر بأمل كبير قوي قوي قوي لما بعد رمضان من مشروعات ومن صناعة حياة والبرامج اللي هنعملها بعد رمضان على طول إن شاء الله هنبدأ بعد رمضان برنامج جديد صناع الحياة وهنبدأ ونشتغل الواحد شاعر بأمل إن اللي حصل في رمضان السنة دي والطاقة اللي خدها الشباب السنة دي إن شاء الله هتتحول لطاقة حركة وإنتاج وتنمية وإصلاح ونهضة وخير وهداية و... أنا جوايا أمل كبير قوي قوي قوي بعد رمضان بالذات السنة دي وأنا شايف كميات التفاعلات اللي حصلت السنة دي تشبه كتير قوي أيام خطى الحبيب ويمكن في بعض حلقات تزيد وتقرب ربنا يسعد ويبارك ويتقبل ويفتح عليكم يا شباب ومنتظرين شغل كتير وخير كبير بعد رمضان انا الحقيقه هقسم الحلقه نصين نص قبل الفاصل ونص بعد الفاصل النص اللي قبل الفاصل فيه وداع رمضان والنص اللي بعد الفاصل فيه ختام البرنامج ففي وداع رمضان وان كان لسه يومين والليله الجايه هنشد فيها وكل الكلام ده ان شاء الله لكن الحقيقه حبيت اوصي شويه وصايا وانا بعمل الحلقه الأخيرة من البرنامج أوصي وصايا للشباب وللبنات للستات وللرجالة وصايا في ختام رمضان وصايا بتدور حوالين كلمة وماذا بعد رمضان عايز أوصي شوية وصايا وأنا الواحد قلبه بيوجعه إن خلاص رمضان بيخلص يا فعلا صدق الله أياما معدودات وكأني بسمع أنا بحب دايما في ختام رمضان أسمع آيات آيات شهر رمضان اللي بنبدأ بيها آه، رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذه الآيات كنا بنقراها أول يوم رمضان أنا بعيدها النهاردة وأنا شاعر وأنا بنودع رمضان بشوق وب... يعني بحنين وإن يعني يا ترى الفرصة يا ترى يا ترى عملنا كما ينبغي يا ترى اجتهدنا كما ينبغي يا ترى ربنا راضي يا ترى العشرة الأواخر عوضنا فيهم لو كان في أخطاء في العشرين الأوائل يا ترى ختمنا قد إيه ربنا يتقبل يا جماعة ويرضى عننا وي- ويفتح علينا أنا اللي في النص دون تاني وماذا بعد رمضان أنا ليا عند كل اللي بيسمعوني أربع نصايح أو أربع معاني أساسية عايز أقولها بالذات للشباب وبالذات للبنات أربع نصايح أساسية في ختام رمضان بتتكلم عن وماذا بعد رمضان النصيحة الأولى بتقول احذر شيطانك وحذرك من الشيطان ايه الموضوع خلي بالك الشيطان كان مسلسل 30 يوم 30 يوم كان م- م- مسلسل الشيطان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين الشياطين ستطلق مع بداية مع بعد رمضان وهيطلع شيطانك وهو في منتهى الضراوة لأن أنت خدت حسنات غير عادية في رمضان وعليت بشكل غير عادي في رمضان وقربت من ربنا بشكل غير عادي في رمضان عايز ايه الشيطان بعد رمضان عايز ايه في اول يوم العيد عايز يوقعك في معصيه كبيره مش في معصيه عاديه خلي بالك اللي انا بقوله لك ده ده دي, دي خبرات سنين بتحصل مع ناس كتير عايز ايه الشيطان بعد رمضان يوقعك في ذنب كبير كبير كبير يخلص عليك ليه يخلص عليك مش انت اجتهدت وعبدت عايز يحبطك نفسيا كل اللي انت عملته خسرته في يوم شفت المصيبة اللي انت عملتها في يوم العيد شفت الذنب الكبير شفت المعصية الكبيرة الشيطان عايز يوقعك وحذرك بالذات الاسبوعين اللي بعد رمضان لان الشيطان هيشتغل عليك شغل غير عادي عايز يوقعك بمنتهى السرعة وبمنتهى الضراوة علشان يحطك قدام نفسك شفت انت فاشل انت مش عارف حتى تبقى قريب من ربنا ده انت كل اللي عملته وقع في يوم الشيطان عايز يعمل فيك الآية اللي بتقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين يعني إيه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه ظن إبليس كان إيه أنا أول ما هشاور له كده هيقع ويعمل الذنب الفلاني يا ترى ذنب إبليس هيصدق فيك يا ترى ظن ابليس فيك هيصدق اول ما هشاور له انا عارفه يقعد مش عيط كتير وخشع كتير وصلى كتير هندهله كده هيقع ويعمل ذنب في نفس اليوم اللي هو طالع فيه من رمضان خلي بالك احنا بنبقى طالعين من رمضان تعبانين بقى وعايزين نخفف انا بحضر ارجوك بلاش اول اسبوعين اجمد اجمد اول اسبوع امسك نفسك امسك نفسك اول دي اول نصيحه امسك نفسك بالذات بالذات يوم العيد وال- والثلاث ايام الاربع ايام الاولانيين من العيد و- بس اول اسبوعين اول اسبوعين حتى لو غلطت بعد كده بس تبقى حاسس انك طلعت جدع و- و- وكلنا هنغلط واوعى حد يفهم من كلامي امسك نفسك انك مش هتغلط خالص امسك نفسك عن الذنوب الكبيره امسك نفسك عن الاخطاء الكبرى اه، عشان خاطري اجمد اول اسبوعين وقول لنفسك يا رب عني قول لنفسك انا هطلع جدع وهمسك نفسي لا مش هصدق فيها ولقد صدق عليهم ابليس ظنه شوف الايه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ليه ما تكونش انت منهم وتبقى دي من دلائل ان شاء الله ان انت قبلت في ليله القدر وتعرف بيها ان انت ان شاء الله قبلت انا طالع واحد تاني ويبدا ابليس يقول اه انا كنت بوقعه بس ده اتغير بعد رمضان ده ما عادش هو ده اللي كان قبل رمضان ده اختلف ده بقى صعب عليا دي النصيحه الاولى اول اسبوعين اجمد اجمدي هنغلط طبعا هنغلط بس بلاش الذنوب الكبيره بلاش المعاصي الكبيره بلاش العلاقات الحرام بلاش ابوك وامك يبقوا غضبانين في اول يومين بلاش خناقه او ظلم لمراتك في اول اسبوع امسك نفسك امسكي نفسك ارجوكي بلاش بقى الحرام في الفرق ارجوك لا في الفترة دي ولا بعدها يعني بس امسك نفسك أرجوك اليومين دول يبقى أول نصيحة إيه وانت طالع من رمضان هنسيطر وهيبقى الاسبوع القادم ماسكين نفسنا خلي بالك في ايه ربنا يعني بيحذرك فيها بنفس المعنى بيقول ايه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ايه نقضت غزلها شوفوا التصوير القرآني الرائع واحدة ست كانت عمالة بتغزل وخلاص بتعمل بتقفل الغزل بتاعها والبلوفر مثلا بتاعها وتظبط اه خلاص خلاص وتعبت فيه واشتغلت بقى 30 يوم شغالة خلاص فاضل اخر خيط قامت شادة الخيط وقامت كرة البكرة قامت فتل تاني ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة من بعد ما تعبت واشتغلت وبقى خلاص هيبقى قوي ها يا جماعه يبقى دي النصيحة الأولى اوعى الشيطان يضيعك في أول أسبوع اوعى ظنه فيك يطلع صح اجمد اجمد أول أسبوع ها اكتبها عندك دي بقى همسك نفسي أول أسبوعين أول أسبوع علشان اتغيرت المعادلة ما عادش أنا ما عدتش بتاع زمان أنا طالع من رمضان واحد تاني دي النصيحة الأولانية النصيحة الثانية اللي عايز أوصيها لك في رمضان إياك والهبوط من الهمة العالية الأولانية قلت لك احذر شيطانك الثانية بقول لك إياك والهبوط من الهمة العالية يعني إيه والهبوط من الهمة العالية أنت فاكر أنت عملت إيه في رمضان أنت خدمت القرآن يا ترى هتفتح القرآن تاني إمتى لا بقى رمضان اللي جاي والقرآن يشتكي المصاحف تشتكي من ايه من التراب اللي عليها طول السنة لان ما حدش بيفتح المصحف وبيقراه خلاص هو اتفتح في رمضان يا ترى فاكر فاكر فاكر الصلاة في اول وقتها فاكر الصلاة في المسجد فاكر القيام اللي كنت بتصليه يا ترى لسه هتصلي القيام ولا خلاص وقفت على كده اياك والهبوط من الهمه العاليه يعني عايزني ايه عايزني افضل اعبد زي ما كنت بعبد في رمضان ده مستحيل طاقه رمضان طاقه ثانيه يعني لو تعلمون ما في رمضان لتمنيتم ان تكون السنه كلها رمضان مش هنعرف نجيب رمضان طب ما يعني ايه اياك والهبوط من الهمه العاليه ممكن تحافظ على قدر ما تنزلش عنه ممكن تفضل مش هقول لك تختم القرآن زي ما ختمته في رمضان بس ممكن على الأقل تحافظ إن شاء الله على ربع قرآن كل يوم طبعا لو جزء يبقى أحسن ربع قرآن كل يوم تحافظ على سطح ما تهجمش القرآن هو انت احنا بنعبد ربنا ما كناش ما كناش بس 30 يوم عايشين في رمضان ونسينا ما بعد رمضان ممكن نحافظ على صفحه قران ممكن نحافظ على ربع قران ممكن نحافظ على حزب قران ممكن نحافظ على جزء المهم انك تحافظ على جزء من القران ممكن تحافظ على شيء من القران ممكن تحافظ على شيء من ذكر ربنا كل يوم ولو خمس دقائق خمس دقائق استغفر الله خمس دقائق ثلاث دقائق في اليوم ما تنزلش مره واحده مش تبقى كنت بتعمل اصل هو اللي بيحصل ايه جه رمضان خلص رمضان يا تعبانين بقى وطلعنا مرهقين و اول يوم العيد نايم فاتت صلاة الفجر وفات صلاة العشاء وما صليتش جماعة وما قريتش قرآن، تاني يوم ما ذكرتش ربنا، تالت يوم بدأت ترجع تاني، طبعا ما دعيتش أول ثلاث أيام، بدأت ترجع تاني شاعر بوحشة كده وغربة، فات أسبوع رجعت زي ما كنت هبطت من الهمة اللي عليها، فجأة عارف الأسانسير اللي فجأة قام نازل انزل واحده واحده يعني عايز ايه تيجي نحافظ على قدر محدود يعني الاولانيه قلت لك النصيحه الاولانيه او الطلب الاولاني احذر الشيطان بلاش المعاصي الكبرى في اول اسبوعين النصيحه الثانيه ممكن تحافظ على قدر من الطاعات ولو محدود اول اسبوعين ايه عايزني عايزني اعمل ايه عايزك اول اسبوعين إيه نحافظ على اربع حاجات هقرا قران كل يوم ولو قليل هذكر ربنا كل يوم ولو قليل هدعي كل يوم ولو دقيقتين هصلي في المسجد ولو صلاة واحدة أو هصلي جماعة مع عيلتي أو مع أهلي ولو صلاتين أنا محافظ على الأربع حاجات دول ولو بقدر محدود مش هنزل فجأة مش خلص رمضان وكل وقع فجأة ممكن نتواعد إن إحنا نحافظ على الأربعة دول ذكر ودعاء وقرآن وصلاة ركعتين بالليل ركعتين بالليل بعد ما كنا بنصلي التراويح كل يوم ركعتين ولو ركعتين خفاف ركعتين في الاسبوع بس ما تنزلش خالص ما توقفش خالص دي النصيحه الثانيه اللي انا بطلبها من الناس ونتواصى بيها في ختام البرنامج النصيحه الثالثه اللي انا نفسي نتواصى عليها ونتفق عليها في ختام البرنامج نصيحه عمليه جدا جدا جدا جدا عايز تعرف رمضان قبل ولا لا نفسك يعني النصيحة الثالثة حاجة تقفها نفسك تعرف رمضان قبل ولا لأ نفسك تعرف شكلك كده أدركت ليلة القدر ولا لأ خلي بالكم يا جماعة كل حاجة في الدنيا لها هدف يعني أي شركة بتبدأ مشروع جديد لازم تحط هدف الهدف إيه أي حاجة بتتعمل في الدنيا لازم يتحط لها هدف صدقوا ان كمان رمضان ربنا حط لنا هدف ايه الهدف من رمضان حد عارف ايه الهدف الهدف موجود في الآية يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أهو الهدف جه اهو لعلكم تتقون لو صمتوا بجد هتطلعوا من المتقين يعني ايه لعلكم تتقون يعني ايه تتقون يعني تشوف نفسك قبل رمضان كان في ذنوب ومعاصي واخطاء وهفوات وظلم و و و و بتعملها صمت رمضان تطلع من رمضان بتتقي ربنا الذنب اللي كنت بتعمله زمان بطلته او بقيت بتعمله بصعوبه شديده لان بقى في حرج شديد في نفسك انا مش هعمل ده مش هقع في ده كل ما تلاقي نفسك حاجات كنت بتعملها وبطلتها يعني عايز تعرف انت قبل رمضان ولا لا القياس بقيت تقي ولا لا طب اعرف تقي ازاي شوف الحاجات اللي كنت بتقع فيها بع- قبل رمضان في شهر شوال اللي بعد رمضان ما زلت بتقع فيها ولا قلت كتير لو قلت كتير يبقى انت صمت بجد ليه لانك بقيت من المتقين قبل رمضان قيس على مراتك بقيت بتعامل مراتك ازاي لا انا كنت بعمل كذا وكذا وكذا انا بطلت قيس على الكذب والاخلاق اللي مش كويسه والنميمه والفلوس حرام و و- و لا لا لا لا، انا ما عدتش بقدر اعمل كده قيس على آه، ال... كل ما تمسك حاجه كنت بتعملها تلاقيها يا وقفت يا قلت قوي يبقى ايه ده يبقى الحاجه الثالثه اللي انا عايز اقول لك عليها عايز تعرف قبل الصيام ولا لا شوف التقوى بعد رمضان لو لقيت نفسك اكثر تقوى بعد رمضان مبروك شكلك ان شاء الله قبلت السنه دي وشكلك ان شاء الله ممن ادركوا ليله القدر وشكلك ان شاء الله ممن اعتقوا السنه دي شكل العتق تم السنه دي وشكلك قبلت السنه دي اعرفها ازاي شوف نفسك كنت بتعمل ايه قبل رمضان قل وقف مبروك قبلت السنه دي انا قلت لك ثلاث نصايح النصيحة الأولانية من فضلك احذر شيطانك اوعى المعاصي الكبيرة بالذات الأسبوعين اللي قبل رم... اللي بعد رمضان النصيحة الثانية اللي اتفقنا عليها لو سمحت إياك والهبوط من الهمة العالية النصيحة الثالثة اللي اتفقنا عليها شوف قبل العمل ولا لا افرح لو قبل عمل افرح واسجد لربنا شوف نفسك في التقوى اللي هي هدف رمضان اتحسن ولا ما تحسنش النصيحة الرابعة والأخيرة اللي عايز أقولها لك في نهاية رمضان رمضان نقطة بداية مش نقطة نهاية رمضان طاقة ربنا بيديها لك لمدة شهر عشان تشتغل وتصلح في الأرض وتنتج وتعمر وتصلح يا إخوانا النصيحة الرعبة اللي عايز أقولها لك لازم تعمل حاجة لبلدك والإسلام رمضان طاقة رمضان مش نقطة نهاية الحمد لله خلصنا كل واحد يروح ينام أبدا أرجوك حافظ على الطاقة اللي ربنا اداها لك علشان احنا هنشتغل مع بعض بعد رمضان وهنحكي لكم بقى في النص التاني من الحلقة هنبدأ برنامج صناع الحياة الجزء التاني وهنبدأ نشتغل مع بعض وهنعمل مشروعات وهنعمل حملات ونشتغل بقوة اشمعنى وهنشتغل بعد رمضان على طول فورا بعد رمضان على طول هنكون بنجهز البرنامج الجاي ونرجع مع بعض في البرنامج الجديد صناع الحياة من جديد نشتغل بقوة ليه بعد رمضان على طول عشان نستغل طاقة الإيمان اللي خدناها في رمضان عشان نستغل عشان رمضان نقطة بداية مش نقطة نهاية عشان عايزين نشتغل بمنتهى القوة أربع نصايح في رمضان أربع نصايح بنقولهم في ختام رمضان واحد احذر شيطانك اوعى المعاصي الكبيرة ولقد صدق عليه إبليس ظنه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها لا إن شاء الله مش هنقع وهنمسك نفسنا أول أسبوعين النصيحة الثانية اللي اتفقنا عليها إياك والهبوط من الهمة العالية هنحافظ على شوية قرآن نقراهم وذكر ن- نذكره ودعاء ندعيه وقيام ليل ولو ركعتين هنحافظ على الأربعة دول دي تا- إياك والهبوط من الهمة العالية اوعى تترك العبادات خالص الحاجة الثالثة اللي اتفقنا عليها حافظ على التقوى عشان دي دل- دليل قبول رمضان خليك من المتقين كل ما تقلل اللي كنت بتعمله قبل رمضان وامسك نفسك تقول يبقى ان شاء الله قبل رمضان واعتقت السنه دي ان شاء الله من النار الحاجه الرابعه اللي اتفقنا عليها لازم يكون رمضان نقطة انك تشتغل لبلدك والاسلام واللي قلناه في قصة الغلام واللي قلناه في قصة اصحاب الكهف واللي قلناه في قصة طالوت وجالوت خدوهم ده ونلود من على الموقع عمرو خالد دوت نت وراجعوا الحلقات دي لان هي دي الحلقات اللي هنتحرك بيها بعد رمضان وتشعلنا طاقة وايمان ويبقى العبادة اللي خدناها طالما وقفنا المعاصي هنيجي بعد يعدي بس شوال ويعدي الشهر الجاي ونبدأ على طول برنامج صناع الحياة وكلنا طاقة وقوة وربنا هيفتح علينا ويبقى شهر امل ان شاء شاء الله انا كل عزيمه وكل امل وكل فرحه بالشباب اللي هيشتغلوا معانا ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهيعزنا وهتشوفوا هنطلع الفاصل ونكمل مع بعض بعد الفاصل اخر جزئيه في ختام هذا البرنامج استفدنا ايه من البرنامج ده احنا قلنا دلوقتي استفدنا ايه في رمضان وهنعمل ايه بعد رمضان تعالوا نقول استفدنا ايه من البرنامج ده وهنعمل ايه بعد البرنامج ده برنامج قصص القران الجزء الاول طبعا انا مصر عمال اقول الجزء الاول الجزء الاول آه لان الحقيقه الجزء الثاني رمضان اللي جاي باذن الله احنا بعد رمضان آه، هنبدا آه، صناع الحياه الجزء الثاني ورمضان اللي جاي هيكون ان شاء الله باذن الله موعدنا مع قصص القران الجزء الثاني وهيكون اغلبه تصوير من اماكن خارجيه لان اماكن احداث القصص القراني ومش هقول من دلوقتي قصص ايه وايه وايه هنسيبها مفاجاه كل ما يقرب رمضان اللي جاي لكن هنحتاج نصور كتير في اماكن خارجيه في المواقع زي ما شفنا في اصحاب الجنه وزي ما شفنا في, في اصحاب الكهف هيكون في مواقع كتير فهنبتدي عندنا شغل كتير علشان رمضان اللي جاي عشان قصص القران الجزء الثاني اتوقع ان شاء الله ان هو هيكون يعني يعني يكون مؤثر في الناس ويكون مفيد في حياتنا العمليه آه، كتير زي قصر القرآن إن شاء الله الجزء الأول ما كان يا رب يكون كان مفيد يعني الحقيقة أنا عايز في اللحظات الأخيرة نعمل تلخيص وتجميع لقصص القرآن الجزء الأول بحيث إن لو حد ما كانش آه، شاف البرنامج فممكن بالكلمات الباقية يقدر يعرف احنا كنا بنتكلم على إيه طول ال 30 يوم آه، قصص القرآن خرجنا منه بإيه؟ خرجنا بإيه من قصص القرآن السنة دي؟ خرجنا بفكرة بتقول إن ربنا تبارك وتعالى أودع في كتابه الحكيم أودع في كتابه الخاتم مجموعة من القصص قصص قليلة حياة البشر مليانة بالقصص حياتي وحياتك فيها مئات القصص فيها مئات الحكايات حياة تخيل بقى حياة البشر من لدن آدم لغاية يوم القيامة فيها كم قصة يا مليارات ملايين الملايين من القصص ربنا سبحانه وتعالى اختار من هذه القصص عدد محدود من القصص 30 40 قصة أودعهم في كتابه الخالد الخاتم للبشرية يبقى فيها إيه القصص دي ويبقى أثرها فينا إيه الحقيقة لو نقدر نقول طلعنا بإيه من قصص القرآن السنة دي نقدر نقول إن القصص دي نقدر إن إحنا عايشينها في حياتنا اليومية قصص حية دي مش قصص أقوام مضوا وانتهوا دي قصص من الماضي المستمر اللي مستمرة في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا صلحوا حياتكم وشوفوا نفسكم في هذه القصص كل واحد موجود في هذه القصص قصص القرآن السنة دي اتعلمنا منها ان قرآننا نقدر نحيا بيه ونعيش بيه وان الشعار اللي حطيناه باسمك نحيا فعلا كل قصة لمست واحد مننا بشكل مختلف وانا كنت بشوف الشباب بيبعتوا لي كل يوم على الانترنت بالليل الاقي واحد يقول لي قصه النهارده منطبقه عليا واحد تاني ما يقولش كده لكن يجي تاني يوم التاني ده يقول لي قصة اليوم وجعتني جدا وأبكتني أصل أنا أبويا في كذا وحصل كذا وكذا وكذا أصل أنا خالي يوم ما حصل كذا قصة كذا أثرت فيا قصة قصة قصص القرآن عاملة زي مرايات كلنا شايفين فيها نفسنا ولأن القرآن معجز فمن معجزته إن القصص ديًا عبر الأزمان والأجيال وحتى يوم القيامة ربنا اختارها بتلمس وبتأثر في حياة الناس لأنها قصص مستمرة مؤثرة في حياة الناس آه، طلعنا من برنامج السنة دي بإيه يا رب نكون طلعنا حبينا القرآن والعلاقة مع القرآن والاستعداد لفهم القرآن بقى أعلى وإن فكرة سنحيا بالقرآن مالت دماغنا وإن أنا بقيت بحب أقرأ القرآن وان الكلمة اللي قلناها في اول البرنامج لقد انزلنا اليكم الاية اللي بتقول لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم انتوا انتوا شرفكم وحياتكم ومستقبلكم واصلاح حياتكم ذكركم كله موجود في هذا الكتاب ناس كتير بعتت بتقول انا بدأت اتعامل مع القرآن بطريقة مختلفة انا بدأت احس بالقرآن انا بحب القرآن بحب اقرا القرآن انا اول مرة ابقى بفتح القرآن وعايز اشوف ربنا بيقول لي ايه النهاردة عشان اصلح نفسي بالكلام اللي هيتقال النهاردة يا رب يكون دون اللي تم و... وانا لا اخفي عليكم ان الواحد في ختام البرنامج هتوحشوا قوي هذه القصص وهيوحشوا قوي التعامل مع القرآن بهذه الطريقة اللي عشنا أنا حتى شخصيا بالطريقة اللي عشنا بيها ال 30 يوم و- و- وهيقول الواحد إن هو مشتاق لقصص القرآن الجزء الثاني عشان يكمل هذه الأحاسيس مع القرآن ونعيش مع القرآن وكأن سنحيا بالقرآن مستمر معانا السنة الجاية إن شاء الله دون ال- الشكل العام اللي طلعنا بيه من قصص القرآن السنة دي إصلاح حياتنا اتنين بحب القرآن حاجتين اللي طالعين بيهم من برنامج قصص القرآن بحب القرآن وبدأت أفهمه وأتعلق بيه اتنين أنا حياتي ممكن تتصلح من خلال القصص اللي أنا سمعتها ولو دخلنا بالتفصيل قوي في ناس سمعت قصة قارون واتأثرت بيها وقال أنا مش عايز أكون قارون أنا مش عايز مالي يوديني في داهية أو يتحول لغرور قاتل أنا مش عايز أكون هذا الشخص مش عايز أكون قارون وفي ناس مسطورة بعدت قص بعد قصة قارون بعدت تقول الحمد لله على الستر احنا احنا بنحمد ربنا ان, إن, إن ربنا سترنا وان احنا اذا كان ادانا دون فاحنا راضيين ومستورين انا انا انا متاثر قوي بالناس اللي بعتت بعد قصه آه، ابني ادم وهي بتقول اتصلحت العيله انا متاثر قوي بالناس اللي بعتت من العراق ومن دارفور وفي ناس بعتت بيقولوا لن نعين على دم بعد كده بيننا وبين الاشقاء وبعضهم بعد قصه قابيل وهابيل انا متاثر قوي بالناس اللي بعتت كتير قوي بعتوا يقولوا على النت وعلى رسائل على المسج يبعتوا لي يقولوا لي انا ان شاء الله هابيل ولست قابيل انا هكون كعثمان بن عفان انا لن امد يدي بالشر انا فرحت قوي بشباب صغير ولاد بعتوا لي بعد قصه اصحاب الجنه انا دلوقتي براجع معاكم خلي بالكم انا بعمل ملخص من خلال ذكريات تمت اثناء رمضان شباب بعتوا لي بعد قصه اصحاب الجنه بيقولوا لي مش هنمنع الخير عن الغلابه ابدا فاكرين قصه اصحاب الجنه وفاكرين ارض الصريم اللي شفناها مع بعض مش هنمنع الخير انا والله اتاثرت قوي بشاب بعت لي بعد قصه اصحاب الجنه بيقول لي انا بعد القصه بكيت ورحت لابويا قلت له احنا عندنا المزرعه الفلانيه تيجي قبل ما يعدي الاسبوع دون نطلع وناخد غلابه كتير ونوزع عليهم وعملوا كده فعلا وبعت لي قال لي وانا جواها بقيت حاسس ان انا باللي انا عملته دون ربنا هيحمي المزرعه بتاعتنا الشاب ده عنده 17 سنه انا فرحت قوي قوي قوي قوي ده قص القران ده مش شطاره حد لا لا لا ده, ده هو ده القران القران عمل معاه كده وهو ده اثر القران انا فرحت قوي قوي قوي في حلقه زي حلقه الغلام اللي وقف قدام الظلم وقوم الظلم وقف و- وانتصر في النهاية وربنا نصره ان انا لقيت شباب كتير بعتين لي بيقول لي انا الغلام لقيت شباب عندهم 14 سنة انا فرحت قوي في اثناء وانا بحكي قصة الغلام لما الاقي امهات بعتالي بتقول لي ابني عنده سبع سنين كان قاعد بيسمع الحلقات ومركز فيها وبيقول انا الغلام انا فرحت قوي قوي قوي ان ان, إن القران وان سوره البروج آه، آه، سيده بعتت لي بتقول لي انا حافظه سوره البروج وبصلي بيها كتير انا بصلي بيها بطريقه تانية دلوقتي بعد ما عرفت قصه الغلام وقصه اصحاب الاخدود انا انا تاثرت جدا بكميه البنات اللي بعتوا بعد قصه مريم على فكرة كمية ال download اللي حصل من من على الموقع عندي ل- ل- لبعض الحلقات اعداد فوق ال- يعني يعني لما اقول لك كم واحد دخلوا بعد الحلقه ياخدوا الحلقه عشان يتفرجوا عليها ويحتفظوا بيها تخيل ان قصه مريم عدد اللي عملوا لها يعني download عدى ال 85000 في ال- في الاسبوع اللي بعد ال- بعد القصه طبعا كلهم بنات يعني لكن انا فرحان قوي بكميه البنات اللي بعتوا بعد قصه مريم يقولوا احنا اتعلمنا من مريم ساكون مريميه وان كلمه ساكون مريميه دي جات لي مئات المرات ساكون مريميه ساكون مريميه والبنات اللي بعتها بتقول انا طاقه الحب والعاطفه اللي جوايا هفرغها في رضا ربنا وفي العمل الخيري وفي العمل التطوعي انا فرحت قوي لما لقيت بنات كتير باعتين بيقولوا الكلام ده انا فرحت جدا بعد قصه مريم لما لقيت كتير باعتين على النت من الاخوه المسيحيين بيقولوا احنا متفاعلين جدا جدا مع الكلام اللي اتقال في قصه مريم وحبيناها اكتر بعد الكلام اللي اتقال في قصص القران انا فرحان جدا بكميه ال ال الشباب اللي بعد قصه طالوت وجالوت اللي بعتوا لي فاكرين قصه طالوت وجالوت لما قلنا اربع صفات نفسيه لو فيك الاربع صفات دي هتنجح وهتعز امتك ها فاكرينهم ولا مش فاكرينهم لما اتكلمنا عن الاراده وعن الشجاعه وعن الانضباط فاكرين الحاجات دي وقلنا بقى كل واحد يدي نفسه درجه من عشره تخيلوا يا جماعه كميه الاف الشباب اللي بعتوا على الموقع عندي اللي يقول لي انا جبت سبعه ونص من من عشره واللي يجيب لي يقول لي انا جبت اربعه من عشره رغم ان انا كنت جايب في الشجاعه ثمانيه من عشره لكن انا مش منضبط ومش عارف انضبط في حياتي فكنت جايب في الانضباط اتنين من عشره قد ايه الشباب ده كان صادق وقد ايه قصه طالوت وجالوت اشتغلت مع الشباب واثرت في الشباب وتفاعل معاها الشباب انا فرحت قوي لما لقيت شباب كتير بعت لي بيقول لي انا عايز اشتغل في صناع الحياه بعد رمضان لان انا عديت السبعه من عشره وفرحت قوي لما لقيت شباب صادق مع نفسه بيقول لي انا جبت ثلاثه من عشره لكن انا نفسي اكون شجاع ونفسي اكون عندي قوه اراده ونفسي اكون منضبط في حياتي ممكن تساعدني وتقول لي ازاي اكمل الجدول اللي انتوا حطيتوه على النت الجدول ما زال موجود بالذات قصه طالوت وجالوت لانها لمست شباب كتير انا بحاول اعمل تلخيص للحلقات خلي بالكم وانا بحكي الشباب عمل ايه انا بحاول الخص لكم الحلقات انا قلت لغايه دلوقتي بني ادم وصله الارحام ولال القتال بين الاشقاء في العراق وفي دارفور وفي لبنان وفلسطين انا قلت قصه اصحاب الجنه واوعوا تمنعوا الخير عن الغلابه واوعى تمنع سكه ابوك بعد ما يموت والا يحصل كالصريم خلي بالكم على فلوسكم حصنوا اموالكم بالصدقه والزكاه وبعد كده قلنا قصه الغلام فاكرين بنراجع رمضان هتوحشونا والله يا جماعه وهيوحشنا قصص القران وما قلناش بقيه القصص رمضان اللي جاي ان شاء الله لكن فعلا هتوحشونا الملايين اللي تواصلوا معانا خلال رمضان السنه دي كانوا مؤثرين فينا جدا جدا بنشكرهم جدا وانا معتز بيهم جدا الناس اللي ما قدرتش ارد عليهم في التليفونات او على الانترنت وقعدوا يتصلوا ويقولوا ساعدنا عايزين نبقى مريم عايزين نبقى زي داوود في قصه طالوت عايزين نبقى انا انا بشكرهم وبقول لهم سامحوني اذا كنت اخطات في حقكم او ما ردتش عليكم اوعوا تزعلوا مننا يعني على قد الجهد كان كان العدد السنه دي والاقبال الحمد لله على البرنامج السنه دي فوق قدرتنا في احوال كتيره ان احنا نوفي بكل احتياجات الناس فما تزعلوش مننا ما زلت بلخص الحلقات قصه الدرع المسروق او العدل العدل العدل وحب النبي صلى الله عليه وسلم في عدله قصة الدرع المسروقة وقد ايه ناس بعتوا بعديها بيقول سأبدأ بالعدل في بيتي وقد ايه شباب بعتوا لي بيقولوا لي ابويا مش عادل في بيننا وبين اخواتي انا ببكي بعد ما سمعت قصة الدرع المسروقة وانا كان نفسي اقول لابائهم بس ما جاتش فرصة بالله عليكم العدل العدل مع الزوجة اوعى تظلم زوجتك او اوعى تأذيها قدام ولادك ارجوك ارجوك قصة الدرع المسروقة ارجعوا وافتخروا ان في قصة زي كده في تاريخ اسلامنا وانا حكيت لكم ازاي لما ناس في الغرب سمعوا القصه دي قالوا احنا ما سمعناش عن عدل في تاريخ البشريه زي العدل اللي عمله محمد رسول المسلمين صلى الله عليه وسلم في هذه ال ال القصه قصه ال ال يعني قصه نبي الله عزير وقد ايه شباب من فلسطين بعتوا لي قالوا لي احنا فرحانين قوي ان انت ذكرت المسجد الاقصى بهذا الحب واحنا يعني بعد عزير حاسين بحب اكتر واكتر واكتر للمسجد الاقصى وقد ايه القصه دي كانت بتعلق قلوبنا قوي قوي قوي بالمسجد الاقصى وان هو ترمومتر الايمان في الارض تعرف الارض رايحه فين شوف المسجد الاقصى وضعه ايه انا انا متاثر قوي بقصه اصحاب الكهف اللي اثرت في ناس كتير وبالذات لما شافوا الكهف من جوه وشافوا المكان اللي كان نايم فيه اهل الكهف وكان مؤثر فيهم تاثير شديد وانا عايز اقول ان ارض الجنه ومكان أصحاب الكهف هو المكان الغالب اللي جت فيه مخطوطات كتير بتقول إن هو ده المكان الغالب إن هم كانوا فيه فإحنا اعتمدنا على مخطوطات موجودة لدى دولة الأردن بالنسبة لأهل الكهف وموجودة لدى دولة اليمن بالنسبة لأصحاب الجنة لأن ناس كتير سألوني أكيد أكيد الأماكن دي صحيحة إحنا اعتمدنا على المخطوطات الغالب إن هي إن شاء الله مصدر ثقة وشفنا ال ال إن الدول حافظت على المكان ده وبنشكر جدا يعني دولة الأردن يعني على على على هذا المكان اللي حافظوا عليه وعلى هذا التراث العظيم وازاي حافظوا على الكهف الحقيقه انا وانا جوه الكهف ما زلت بقول يعني قد ايه شعرت بسكينه وانا قاعد جوه الكهف وشعرت كأن هذا المكان نازل عليه رحمة من الله إلى اليوم رغم أن بيننا وبينه يعني آلاف السنين الحاجة الثانية قد إيه الشباب اللي قالوا أنا دلوقتي كلي أمل وكل اصرار ان انا هعمل حاجه لامتي وهعمل حاجه لبلدي بعد ما شفت قصه اصحاب الكهف وان الخير عند ربنا ما بيضيعش ابدا انا واخدين بالكم انا كل قصه بجيب الخلاصه بتاعتهم انا فرحت قوي بعد قصه اصحاب الكهف عمري ما جالي في حياتي كميه ايميلات وكميه دخول على النت وكميه download لقصه زي قصه اصحاب الكهف لدرجه لو تذكروا فاكرين لما رحنا غار حراء وصورنا في غار حراء والناس كانت متفاعله جدا دي حلقه تاريخيه في حياه الواحد غار حراء وغار ثور الغريب ان قصه اصحاب الكهف جابت داونلود مشابه للحلقتين دول كميه الناس اللي دخلوا وخدوها انما اللي اثر فيها قوي كميه الايميلات اللي جت من شباب بيقول لي انا ساكون كاصحاب الكهف انا عايز اعمل حاجه والله كميه الناس اللي بعتوا لي بعد قصه اصحاب الكهف انا عايز اعمل حاجه عايز اعمل حاجه مع صناع الحياه بعد رمضان انا عايز اعمل حاجه للاسلام انا عايز اشتغل في الحمله الجديده اللي هتبداوها بعد رمضان كميه الناس اللي عملت الحكايه دي خلت الواحد جواه كميه امل ونفسه بقى يشمر ويقول يلا هيخلص رمضان عشان عايزين نبدا شغل وعايزين نبدا نحول طاقه الايمان اللي خدناها في رمضان لطاقه انتاج دون كان اللي انا كنت عايز اقوله عن برنامج قص القران ده تلخيص لكتير من الحلقات ما لحقتش الخص طبعا كل الحلقات يا رب يتقبل يا رب يا رب ويا رب ينفع بيه ويا رب يتصلح بيه ناس انا بشكر كل الناس ال- اللي بعتوا لنا يشكرونا على برنامج قص القران انا بشكر ملايين ال- الشباب فعلا ملايين اللي عملوا download للبرنامج وبطلب منهم ان هم ينشروه في كل حته وهيفضل موجود طبعا download مفتوح بلا اي مقابل على موقع عمرو خالد dot net ادخل وخد الحلقات واديها لكل من تعرف في الغرب في بلادنا في اللي ما شافوش ال- البرنامج وصل لكل الناس انا بشكر كل الناس اللي بعتوا لنا على الانترنت انا بعتذر للناس اللي ما ردتش عليهم سواء على التليفون او على الانترنت بس والله كلكم غاليين وهتوحشونا جدا جدا جدا وكانت ايام جميله وقضينا مع القران ايام من اجمل ايام العمر انا انا انا بشكركم جدا يا كل اللي تفاعلتوا معانا يا كل اللي بعتوا لنا شكر انا ما لحقتش ارد عليكم بشكر بشكركم جدا فوق راسنا من فوق اكرمتونا وجزاكم الله خيرا وربنا يفتح علينا وانتظرونا في الجزء الثاني من من قصص القران. طيب ده كده تلخيص البرنامج وربنا يفتح لخصنا البرنامج في هدفين هصلح حياتي بقصص القران وس- والحاجة التانية هحب القرآن واتعامل معاه بحب وبشغف بعد ما فهمت قصص القرآن وحكينا تفاصيل القصص فاضل ايه؟ فاضل ماذا بعد رمضان؟ بعد رمضان فيه ان شاء الله يبدأ قريبا جدا جدا جدا برنامج قص القرآن برنامج صناع الحياة الجزء الثاني برنامج صناع الحياة الجزء الثاني هيبدأ بعد رمضان على طول لكل الناس يشتغل معانا فيه كل الشباب والبنات مش صناع الحياة بس انتظروا هذا البرنامج وانتظروا جواه إن شاء الله بإذن الله آه، يعني حملة كبيرة نساهم بيها في نهضة بلادنا ونساهم فيها في تنمية بلادنا ده اللي هيكون بعد رمضان على فكرة جميل قوي ان صناع الحياة جاي بعد قص القرآن هتقول لي ايه العلاقة ان صناع الحياة جاي بعد قص القرآن خلي بالكم يا جماعة آه، قص القرآن اتكلم على قصص هتفيدنا قوي لما نيجي نشتغل بعد رمضان في تنمية بلادنا اهل الكهف اهل الكهف هتكون مهمه جدا جدا جدا ولذلك محتاجين تسمعوها طالوت وجالوت يا مهمه جدا الصفات النفسيه اللي عايزين يصنعوا الحياه وينهضوا قصه عزيز والامل مهمه جدا جدا جدا انا أنا بدل لكم على اهم الحلقات قصه مريم للبنات وازاي ان انت طلعي اشتغلي معانا في عمل تطوعي القصص اللي جايه ال- القصص اللي بتتقال في قصص القران وعشان ابقى واضح معاكم وصادق معاكم وانا بعمل قصص القران كانت عيني على صناع الحياه بعد رمضان ومنطلق وانا رايح له قصه الغلام قصه اصحاب الكهف قصه القصص دي الخير ما بيروحش كوني مريميه آه، الانضباط وال- والدأب والاصرار على النجاح اللي حاطط في دماغه فكره هينجح فيها مش دي كلام صناع الحياه حكيناه في قصص القران فاكرين لما كنا بنقول في صناع الحياه بفكركم بقى في صناع الحياه ما حدش بيحط في دماغه فكره فاكرين الجمله دي ويصر عليها ويعيش عشانها الا لازم يحققها باذن الله فانا كنت بقول كده في صناع الحياه قصص القران اكد لنا الكلام ده من خلال قصه اصحاب الكهف وعزير وطالوت وجالوت فده علاقة إن قصص القرآن اتقال ونخش على صناع الحياة ونقول لكم بقى اعملوا ده ونلود الحاجات دي وراجعوها واجمدوا فإن شاء الله ربنا يفتح فتح كبير ده اللي هيكون بعد رمضان الحاجة ال- الأخيرة اللي هتكون إن شاء الله بإذن الله آه، قصص القرآن زي ما قلنا آه، لن ينتهي ده كان الجزء الأول الجزء الثاني هيكون رمضان اللي جاي إن شاء الله وهيكون مع قصص كثيرة آه، جديدة من مواقع الأحداث أكتر بكتير من السنة دي أسأل الله تبارك وتعالى أن هو يكون ينفعنا بهذا الكلام يا رب يبارك لنا في هذا البرنامج يا رب يدخلنا به الجنة وادعونا يا أخوانا إذا كنا قلنا حاجة مفيدة أن ربنا يتقبل منا ويعفو عننا عن أخطائنا وإذا كنا قصرنا في البرنامج ده في حاجات أو قصرنا في حقكم في حاجات سامحونا و- والله بذلنا الجهد وب- يعني على قد ما قدرنا وحاولنا نطلع قص القرآن ونربطها بالواقع وده كان أهم حاجة في البرنامج الربط بالواقع بالذات لما هو قادم بعد رمضان فدعونا ربنا يفتح علينا ويتقبل مننا وبالله عليكم بوصيكم ادعوا لي ان ربنا يتقبل منا هذا الدعاء ويرزقنا الاخلاص ادعوا لنا بالاخلاص ادعوا لنا بالاخلاص وانه يفتح علينا وانه ينصرنا ويعزنا ويمكننا نعمل نهضه لبلادنا ونبقى واثقين ان ان شاء الله ربنا ينمي بلادنا على ايدينا فادعوا لنا بالتوفيق في هذا ال- ال- ال- العمل ال- القادم وربنا يرضى عنكم هتوحشونا و- بس مش هنسيبكم كتير راجعين لكم بعد شهر ان شاء الله بصناع الحياه لكن برضه هتوحشونا وهيوحشنا الشباب والبنات انا متواصل معاكم على الانترنت على موقع عمرو خالد دوت نت وعلى اذاعه صوتكم من الان وبعد رمضان مكمل معاكم متواصل معاكم على الاثنين حتى نلتقي قريبا ربنا يبارك لكم ويعزكم ويرضى عنكم ويبارك في ولادكم ويبارك فيكم يا شباب ويا بنات ويفتح علينا فتح كبير كبير كبير اشوفكم على خير واستودعكم الله الا هل بلغت اللهم فاشهد ربنا يتقبل منا جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته